السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر طرقة النهاردة آم، جزء 28 خلاص يعني قربنا ننتهي خالص آه، جزء 28 جزء قد سمع أو جزء المجادلة آه، نبدأ بصورة المجادلة آه، وتقرأ المجادلة أو المجادلة آم، أول كلمة في السورة آه، معاها طرقة أو أول طرقة معانا في أول كلمة في السورة قد سمع آه، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما تكرار السمع مرتين والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير التالتة صفة السمع واسم الله السميع آه، المعنى ده آه، حسيته السيدة عائشة قوي عمليا وتعلمنا يعني ايه تدبر القرآن لما يتكرر كلمة السمع في الآية كذا مرة و- وربنا يسمع كل شيء بس هنا الله سبحانه وتعالى بينبهنا بشكل عملي لهذه الصفة المرأة كانت جاية آه، يعني بتسر للنبي صلى الله عليه وسلم بأمر هو بالنسبة لها محرج جوزها آه، ظاهرها فيعني حلف عليها يمين ظهار كما نعلم والست جت آه، يعني كانت بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشكل السيده عائشه يعني وانتم عارفين غرفه عائشه ما كانش بيت ده كانت غرفه يعني كان اذا اراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يسجد وهي نائمه كانت يعني تزيح قدمها شوف المكان ضيق ازاي وهي واقفه في اول البيت آه، المجادله التي جاءت تجادل جاءت تسمع فالسيده عائشه بتقول وانا في اول لا اسمع يعني مش مش سامع حاجه لكن الله سمعها كلمة السمع هنا كلمة النجوى بتتكرر في السورة أكتر من مرة عشان نحس بمعنى مهم جدا محتاجينه في حياتنا وفي علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى إن احنا نعامل ربنا سبحانه وتعالى باسمه السميع والرقيب والعليم والخبير المعاني أن الله سبحانه وتعالى مطلع علينا أن الله سبحانه وتعالى يراقبنا أن الله سبحانه وتعالى يسمع نجوانا يعلم سرنا ونجوانا مع ده اتكرر كتير في سوره المجادله ومحتاجين ان احنا واحنا بنتدبر نقف معاه يا ترى احنا بنراعي سمع ربنا لينا يا ترى احنا عمالين نتكلم ونغتاب و- واللي فينا بيكذب واللي فينا بي يعني بيتكلم كلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى يا ترى ده فعلا مؤمن باول كلمه في سوره المجادله وفي جزء قد سمع قد سمع هو سامعك سامع كل اللي انت بتقوله سامع كل اللي انت بتتكلمه سامع كل لفظ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ما لحقناش نتكلم في سوره قاف واحنا بنقولها لفظ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد رقيب وعتيد وهو أول رقيب سبحانه وتعالى وأعظم رقيب وأعظم شهيد يسمع سركم ونجواكم بلى ورسلنا لديهم يكتبون فده معنى مهم محتاجين آه، نتدبره في سورة المجادلة المعنى الثاني اللي محتاجين نقف معاه مهم جدا برضه في آخر السورة بقى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه المعنى ده مهم جدا إن احنا نقف معاه ليه؟ بعض الناس كتير بيجادلوا في مسألة الولاء القلبي والبراء ومسائل يقول لك يعني هو ايه المشكلة وراجل بيعاملني كويس وبي عامله كويس هنيجي هناك في نفس في نفس الجزء آه، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم مفيش مشكله في البر والاقساط لكن قضية المودة الله سبحانه وتعالى قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله هذه المودة وهذه المحبة القلبية لا يمكن أن تجتمع في قلب يحب الله سبحانه وتعالى بين محبة الله والمؤمنين ومحبة من يع- يعادونه أصل هي نضرب لها مثل في الدنيا أم، لو جه حد يعني اعزكم الله اتكلم في عرض ابيك او امك انت خليك بس يعني معلش خد المثل ده على نفسك لو انا اللي بكلمك دلوقتي اتكلمت في عرض ابيك او اتكلمت عنه وقلت عليه كلام ما يصحش وعاديته واعلنت هذه العداوه وقلت ان والده ده ده انا بكرهه ده انا كذا ده كذا وبيبدا يتكلم عنه في كل مقام هل يعني هيسهل عليك انت تحبني بعدها وده والدك ده اب وام ما بالك بال- بربك سبحانه وتعالى عشان كده بقول ان ده اصلا شعور المفروض ما يتكلفش هو لو جه محبه الله سبحانه وتعالى في القلب فمش هينفع تجتمع مع محبه اعدائه مش هينفع تجتمع محبة الله سبحانه وتعالى مع محبة أعدائه زي ما أنت ما ينفعش يجتمع محبة الله سبحانه وتعالى محبة أمك وأبيك مع محبة من يخوض فيهم مع محبة من يخوض فيهم ما حصلش ان في آه، ابدا حصل ان في حد انسان طبيعي آه، اهله مثلا بيخاط فيهم اهله بيتكلم عنهم اهله حد بي بي بيسيء اليهم يقول لك ده حبايبي ايه يعني ما يتكلموا يبقى ساعتها معلش يا اما ما بيحبش والده او والدته يا اما هو في اللحظه دي بيبقى آه، يعني تجاهل تماما علاقته وكان حالته يعني بعيدة جدا عن الحب الحقيقي فلذلك الآية دي بترد على كل هذه ال- الشبهات اللي الناس بتتكلم فيها ان يعني عادي وايه المشكلة وما ده خلي ده بره ال- النقاش وعلاقته بربنا هو حر فيها لا لا ربنا بيقولها هو واضحة لا تجد قوم مش هينفع تلاقيهم والله احنا بنصدق ربنا بقى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وعشان كده في نقطة مهمة جدا محتاجين برضو ن- نتعرف عليها وهي آه، آه، في سورة الحشر بقى آم، آه، ندخل بقى معلش على سورة الحشر عشان ايه ال- الوقت بتاعنا ما يسرقناش اكتر من كده آه، عايزين نقف الاول وقفة في سورة الحشر قبل ما نرجع تاني لموضوع ال- الولاء لان الولاء والبراء هيتكرر في الجزء ال 28 اكتر من مرة وهتلاقي استدلالات وامثلة زي المثل اللي في سيدنا ابراهيم بس يعني نخليها لوقتها لكن ندخل على برضو آية تانية في قول الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ربنا هنا بيصف حال الانصار تبوأوا الدار والايمان خلي بالك من كلمة تبوأوا الإيمان تشبيه للإيمان إنه شيء بيتبوأ إنه شيء أنت بتقعد جواه إنك أنت بتتمتع بالإيمان وبتجلس في الإيمان وتعيش في هذا الإيمان الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ال- الإيمان ده بقى ترجم لخلق عايزين نتعلم ده لأن في بعض الناس بتفصل بين السلوك وبين الايمان يقول لك انا مؤمن بس سلوكي وحش طب لا، ما تشوف اهو الايمان لما تترجم هنا شوف حصل ايه يحبون من هاجر اليهم مع ان دول ناس جايين لهم هيشاركوهم في الارزاق وهيشاركوهم في الاموال وهيشاركوهم في البيوت بس لا يحبون لان الايمان ترجم انه يحب في الله انه يحب اللي بيحبهم ربنا ودول المهاجرين اللي هاجروا في سبيل الله سبحانه وتعالى فقال ايه يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون ده كمان هيؤثر خلق الايثار ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه اولئك ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون وبعدين يجي بقى اللي جه بعدهم كمان يتعلموا منهم ويتعلموا هذا الاصل الايماني فيقول الله عز وجل الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الاخوه الايمانيه اللي لازم نحسها دي ولازم نت- ت- تكون الترابط ده موجود حتى مع اللي قبلنا حتى ت- انت دعيت قبل كده اللي سبقك بالايمان قبل كده دعيت الدعاء ده اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في صدورنا غلا للذين امنوا مطلقا قبلنا وبعدنا لا تجعل في صدورنا غلا في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك آه، رؤوف رحيم آه، بعد كده هنقف وقفة تانية في سورة الحشر مع قول الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله قلنا كتير آه، وكررنا معنى أن القرآن كتاب تغييري واتكلمنا عن الموضوع ده بتفصيل شديد جدا واتكلمنا عن ان ازاي ان القران ده المفروض يغير في حياتك يغير في قلبك ربنا هنا بيضرب لك مثل من اعظم الامثله القرانيه لو القران ده نزل على جبل الجبل ده هيقع شوف الجبل الجبال الرواسي اللي ربنا جعلها في الارض رواسي ان تميد بنا الله يقول ان لو القران ده نزل على جبل هيخر خاشعا متصدعا من خشيه الله تخيل المشهد قران ينزل لانه القران ده كلام الله سبحانه وتعالى صفه من صفات الله عز وجل لما ربنا تجلى للجبل مع سيدنا موسى عليه السلام جعله دكه وخر موسى صاعقه لو تجلى كلامه للجبل ايضا سيخر الجبل طب اين انا وانت من هذا القرآن أين قلوبنا من حال الجبل يعني الجبل الصخور بتخر يا ترى احنا قلوبنا بعد ما اتعرض علينا أغلب القرآن في رمضان وإحنا في آخر رمضان يا ترى قلوبنا خرت من خشية الله آه، ولا لسه نرجع تاني بقى للولاء والبراء وصورة الممتحنة وربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء نفس الكلمة وبيفكرك ده عدوي مش عدوك أنت بس أصل ممكن ناس النهاردة تت يعني تتغاضى عن موضوع ان هو عدوك لا يا عم لا ده حبايبي وخلاص وبقى في ما عادش في عداوه ولا حاجه لا بس عداوته لله سبحانه وتعالى تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا ربنا يقولها لك اليهود والذين اشركوا طيب دلوقتي الاعداء دول اعداء مين اعداء ربك طب ربك ده انت بتحبه ولا لا زي ما قلنا ما ينفعش خلاص يبقى لازم لو انت محبه الله سبحانه وتعالى في قلبك مش بمزاجك مش بمزاجك انت لوحدك هتلاقي المساله تيجي في قلبك وياتي مساله الوراء البراء اللي هو مش متكلف ولذلك ربنا ضرب مثل بقى هنا بسيدنا ابراهيم في سوره آه، الممتحنه في قول الله سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إيه الأسوة هنا؟ ربنا ضربها برضو في مسألة الولاء بتكرر جدا في الجزء ال 28 مسألة الولاء والبراء دي فربنا قال إن هم آه، سيدنا إبراهيم ومن ما آمنوا معه قالوا إيه إذ قالوا لقومهم إنا براء قالوها كمان ما اكتفوش كمان كده لا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وحده الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك وما املك لك من الله املك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير استثنوا قول ابراهيم لانه كان قبل كده عن موعده وعدها اياه كان وعده انه هيستغفر له ربنا لكن الاصل فيهم كان هذا البراء الواضح طيب نيجي بقى بعض الناس بتخلط بتقوم بقى عامله البراء ده ان هو يعني خلاص نعامل كل غير المسلمين معامله سيئه لا البراء ابتداء في القلب وفي المشاعر وفي الاعلان بهذا ان ده انا مش ضد انا ضد هذا رب- لذلك ربنا قال قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون علمنا ان احنا نقول كده لكن في المعامله اذا لم يكن هناك معاداه في الدنيا فيحق لك ولك ان تعامل بشكل فيه بر ولذلك في فرق بقى ناس كتيره بتخلط مساله البر بمساله الموده والحب لا البر ده لما ربنا اختار التعامل مع الوالدين ما انت ممكن تحب والديك حب كبير جدا الناس بتحب والديها وبتعقوه بيحبوا بس بيعاملوا وحش بيحبوا بس بيكلموا بطريقه وحشه بيحط رجل على رجل قدامه بيعاملوا بطريقه فيها امتهان يبقى ده بر ربنا لما اراد المعامله مع الوالدين سماها بر الوالدين او الاحسان ولذلك هنا قال ايه بقى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ده المهم ده المطلوب البر ولا انت مالك ومال مشاعري مشاعري دي مع ربي سبحانه وتعالى انا بوالي وبعادي في ربي سبحانه وتعالى انا بحب لاجل ربي وبكره لاجل ربي سبحانه وتعالى لكن اللي ليك معايا البر والاقساط المعامله الحسنه والعدل ان انا ما اظلمكش وان هذه المشاعر لا تترجم الى ظلم في الدنيا كمان هنقف وقفه آه، مع سورة الصف في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم آه، أنا عايز أتكلم هنا عن الت- تجار الدين بس مش تجار الدين اللي الناس للاسف بتتكلم عنهم ناس كتيره خلت كلمه تجار الدين كلمه قاصره على ان الايه الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمن قوه على فكره ده موجود المنافقين بيتاجرون في الدين آه، كثير كثيرا ما ذكر الله سبحانه وتعالى ناس يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا يعني موجود حد بيتاجر بالدين فعلا لكن التجاره بالدين التجاره في الدين بقى دي اللي في الايه ها هل ادلكم على تجاره تنجي ربنا اللي بيدلنا عليها انك تتاجر مع ربك سبحانه وتعالى انك تعمل هذه التجاره الرابحه تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعملون تعلمون فما تخليش بقى حد ايه ي- ي- يخلي لك ال- المعنى قاصر على ان ده تجار دين مش عارف إيه. خليك تاجر دين بس تاجر دين مع الله سبحانه وتعالى هتاخد ايه في هذه الصف الصفقه الرابحه يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم ده الفائز ودي الصفقه الرابحه بعد كده عايزين نقف وقفه سريعه برضو مع تجارة تانية بقى بس تجارة الدنيا اللي بتنهاك عن التجارة مع الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة بعد ما ربنا ذكر سورة الجمعة وعن ال- شعيرة الجمعة بس بيقول لنا حال ناس تانية بقى فضلت تجارة تانية غير التجارة مع الله سبحانه وتعالى فبيقول لنا ربنا سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة لو ك... والله خير الرازقين التجارة التانية اللي بتقدم مش معنى كده التجارة حرام بس في اللحظة لما تعارض مع التجارة مع الله ما ينفعش لازم تتاجر مع الله سبحانه وتعالى كمان واقفه في سوره المنافقين طبعا مناف- سوره المنافقين المنافقون مليانه آه، كلام لكن انا عايز اقف مع كلمه واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم مش كل حد بيتكلم كويس ومش كل حد شكله حلو مش كل حد مظهره كويس يبقى معنى كده ان هو كويس ربنا سبحانه وتعالى قال على المنافقين ان انت لما تشوفهم هيعجبوك هيعجبوك جدا على فكره تعجبك اجسامهم ده حاجه يعني هيلمان جميل وحاجه تشار اليها بالمنام واذا وان يقولوا تسمع ده لو قالوا لازم تسمع ده بيقولوا كلام قوي ده بيقولوا كلام مزين ده بيقولوا كلام بيرطنوا كده بطريقه كويسه وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون الحقيقة حلقة النهاردة وقتها خلص وإن كان لسه في آه، يعني حاجات كتير في سورة التغابن وفي سورة الطلاق لكن أنا يعني مش عايز برضو الحلقة تعدي من غير ما أقف واقفة في سورة التحريم مهمة جدا وهي مع قول الله سبحانه وتعالى ودي هختم بيها عشان حلقتنا النهارده وقتها خلص في قول الله عز وجل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط وبرضه ضرب للذين امنوا مثل المرأتين خلي بالك المرأة هنا هم كل ال- ال- المثال في اخر الصورة دي بالنساء عشان برضه نق- نقف وقفة ان يعني النساء شقائق الرجال زي ما احنا ضربنا في امثله كتير جدا في القران بالرجال تيجي الصوره دي اربع امثله اتنين كفروا واتنين مش بس مثل للمؤمنين ده مش بس امنوا ده مثل للمؤمنين مثل ده ده دي ممن كملوا من النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من النساء السيده مريم والسيده اسيه بنت مزاحم والسيده فاطمه بنت محمد والسيده خديجه بنت خويلد رضي الله عنهن جميعا إيه، ربنا سبحانه وتعالى بيضرب لنا مثل هنا والمثل ده عايزين نقف معاه وقفه مهمه قوي ربنا لما ضرب مثل بالذين كفروا ضرب مثل بزوجات انبياء رغم ان في نساء من الكفار كتير موجود ممكن نضرب امثله من نساء كافرات يعني كتير جدا لكن ربنا قال لك هنا ايه وضرب الله مثل الذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتهما والخيانه هنا خيانه الدين مش خيانه كما ي- يشتهر الان خيانه الخيانه الزوجيه لا خيانه الدين فقال ايه فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثل الذين امنوا امراه فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ومريم آه، ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران الايتين دول بيقولوا لك كفايه شماعات بقى بلاش تتحجج بالبيئه الله يكرمك ومساله ان انت بقى يعني ايه والظروف والبيئه المحيطه والمشاكل المحيطه بالناس لا لا امراه نوح وامراه لوط كانوا في بيت نبوه بيت انبياء ومع ذلك كفروا بالله وضربهم مثل ربنا للذين كفروا وامرأة فرعون كانت في بيت أكبر طاغية وأكبر كافر على وجه الأرض وأفظع كافر على وجه الأرض في الوقت ده ومع ذلك أمنت البيئه ليها دور مش هينفع ننكر ده بس الله يكرمك بلاش قوي موضوع الشماعات ده بلاش تقعد تتحجج ان انت معلش طب انا هعمل ايه ما انت شايف الظروف والبيئه والناس كلها وحشه والعامه البلوى لا لا لا ما ينفعش امراه فرعون وامراه امراه فرعون رغم البيئه ورغم الصد ورغم العذاب اللي شافته قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه واختارت الجار قبل الدار اختارت ان يكون البيت عند الله سبحانه وتعالى قبل النجاه قالت يا رب يكون بجوارك يا رب عندك بيتا مع انها كانت في بيت مين في بيت فرعون واللي كانوا في بيت الانبياء كفروا وابن نوح كفر وقال وربنا قال له انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم فمش عايزين بقى مساله الشماعات دي مش عايزين نقعد نتحجج بالبيئه اللي حوالينا دي مما نستفيده ايضا من هذه الايه هكتفي بهذا القدر في هذه الحلقه واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم تدبر القران والى اللقاء في الحلقه الاخيره اللي جايه ان شاء الله مع الجزء 29 استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته